بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ما زلنا مع حديث الشفاعة الطويل إخوتي في الله أنا أحبكم في الله اللهم شفع فينا النبي محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوتي وقفنا مع سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في اللقاء الماضي يقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن إلى ما نحن فيه إخوتي قد يغلب علي الطابع الدعوي في الكلام والطابع التربوي فلا بأس أدخل العقيدة في هذه المسألة فلا بأس في ذلك أو أدخل هذه المسألة في العقيدة لتكمل جانبا من جوانبها فلا بأس في ذلك لا تغضبوا من كلامي واللي ما يعجبوش الكلام سيبك منه وخذ اللي انت عايزه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم هنا نقطة مهمة جدا تعلمتها من مشايخي في بداية حياتي ألا تتعب نفسيا إن لم تستطع تغيير الواقع واضح الله جل جلاله لم يأمرنا بإقامة أوامره أيا كانت وإنما أمرنا بإيجاد الواقع الذي تقوم فيه أوامره وصلت ولا لسه طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أقيموا شرعي طب الواقع مش ما بيسمحش لإقامة الشرع يقول لنا أقيم واقع يسمح بإقامة شرعي فجعل الضرورة تبيح تبيح المحظور وترفع الحرج عن المضطر فلذلك هم حاولوا يضغطوا على سيدنا نوح بالأمر الواقع ألا ترى ما نحن فيه فقال لهم ايه برضو ما اقدرش رغم ان انا شايف اللي انتوا فيه مش جه كده خباب بن الأرات لسيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وقال له ألا ترى ما نحن فيه ألا ما ترى ألا ترى ما قد أصابنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا والرسول فين قولوا متوسط برضه في ظل الكعبة ما تعدلش قال له ايه انكم تستعجلون هي دي زي ما كده قد يضغطون علينا بالواقع والكلام ده قلته في كلمة, كلمة حق في مسألة التفجيرات والاغتيالات والكلام ده وان انه حرام لا يجوز وان ده يضر ولا ينفع في, في التفريق بين الكافر الحربي والكافر المستأمن والكافر المعاهد مفيش داعي للتفصيل لكن قلت هيضغط عليا يعمل لي ارهاب فكري انت شايف بيعملوا ايه شايف بيعملوا ايه شايف بي... وليكن وليكن المسألة لها ضوابط شرعية لا تضغط علي بالواقع ارجع تاني سيدنا نوح يا نوح أنت أول الرسل سماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا لم يغتر لم يغتر ضغطوا عليه ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا برضه لم يرضخ لهذا الإرهاب الفكري لهذا الضغط قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا أنا عارف قدراتي وعارف حدودي وتأمل نفس الكلمة اللي قالها سيدنا آدم يقولها سيدنا نوح يقولها سيدنا إبراهيم يقولها سيدنا موسى يقولها سيدنا عيسى هي هي الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد فتلاقي كلامهم واحد ولذلك برضو يلا حتة دعوية كمان انك تلاقي الدعاة اهل الحق كلمتهم واحدة تسأل ده تسأل ده تسأل ده تلاقي الكلام ايه الكلام واحد زي بعضه اما اهل الباطل ما يتفقوش ابدا ابدا ما يتفقوش لا يمكن وهو نفسه هيبقى كل يوم بكلام الداعية اللي هو مش من اهل الحق مش على الحق ارجع تاني قال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وأنه كانت لي دعوة بيعتذر سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة وإني قد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة شو سيدك النبي حبه انت محتاج تحبه هو يستاهل انه يتحب ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فكرتها مظبوطه خدعتني هذه الساعه فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم آه... كل نبي استغل دعوته الا نبي محمد ادخرها لك إنه كانت لي أنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري أنت محتاجها في مواقف في حياتك إنك تقول إيه نفسي نفسي اللي هي الإيثار ألا تؤثر بحظك من الله أحدا لما تكون في حال مع الله في تعامل مع الله اوعى تنشغل عن هذا الحال بأحد نهائي لا تترك لا تضحي بحظك من مع الله حظك من الله ما ينفعش تؤثر بيه حد لا إيثار في القربات لا إيثار في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى ثم الدلالة على الغير كان الإمام أحمد إذا سئل في مسألة قال اسألوا غيري قالوا نسأل من قال اسألوا العلماء من العلماء قال اسألوا العلماء أحيانا يبقى الوضع كده أن تدل على غيرك اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فذكر كذباته نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري زي ما قلنا في سيدنا آدم انه امرني فعصيته وهو معصيته مغفورة بيقين ربنا قال كده فتلقى ادم من ربه كلمات فايه فتاب عليه مغفورة بيقين الا انه تذكرها وخشي على نفسه منها فكذلك سيدنا ابراهيم المعالجات الكثيرة في كذباته هو كذب ولا ما كذبش ما كذبش لكن خايف منها في الاولى لما قال لقومه اني سقيم والتانية لما قال لقومه بل فعله كبيرهم والتالتة لما قال أختي وهي ليست أخته بل كانت زوجته هو لم يكذب زي بقول إني سقيم مرهق تعبان مفيش مشكلة فعله كبيرهم وأشار إن كبيرهم أو زي ما أولوها إن الصنم الكبير ده هو اللي ظلكم و... و... وتسبب إن أنا أكسر هؤلاء كلهم فهو اللي فعلها وده ممكن وارد نمرة ثلاثة قال أختي قال هو قال لها ليس لي ليس مؤمن على الأرض اليوم إلا أنا وأنت فأنت أختي في الإيمان يعني هو لم يكذب لكن خشي أن تحسب عليه كذبات هو ده موقف القيامة اللي ابن القيم يقول لك إيه إن من قطع اليد في ثلاثة دراهم وأوسع الظهر جلدا في مثل رأس الإبرة من الخمر وقتل أشنع قتلة من أولج في فرج حرام مقدار أنملة لا تأمن أن يعاملك بمثل هذا يوم القيامة اللي قطع ايدك في ثلاث دراهم اللي قتلك أشنع قتلة في مقدمات الزنا أقصد يعني إيلاج أي جزء في الحرام اللي قتلك بالطريقة دي ما تأمنش إنه يعاملك كده يوم القيامة تستفيد من كلام الأنبياء الخوف والرعب شوف تحس خوف ورعب من ربنا سبحانه وتعالى احتياط زائد ان العلاقه مع الله ان التعامل مع الله يحتاج الى حساسيه بالغه علاقه حساسه جدا فعلاقتك مع الله ممكن يمقتك من غير ان تشعر ولعل الكلام هنا واضح اذهبوا الى غيري اذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري برضو نفس الشيء قتلت نفسا لم أومر بقتلها بعدها مباشرة ف... فوكزه موسى فقضى عليه قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له مغفوره بس برضه خايف منها برضه خايف منها فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال هكذا هو وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا اذهبوا إلى غيره يعني حتى اللي ما عملش حاجة برضه مش قادر ما قدرش كأنه يقول أخشى أن يكون لي شيء لا أعرفه اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد فيأتوني ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك ألا, ما ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا قال ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي تسمع الخطباء على المنابر أو في المساجد فيقول أنا لها أنا لها كأن فيها هو يقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها إزاي فآتي تحت العرش فأقع ساجدا بالذل مش بالنفخة ولا بالغرور ولا بالكبر بالذل فآتي تحت العرش فإيه فأقع ساجدا سبحان الله العظيم الباب الأعظم الذي يدخل منه على الله الذل والانكسار لله وباب الطرد واللعن هو الغرور والكبر والعجب ورؤية النفس وحب النفس وعبادة الأنا نعوذ بالله من ذلك سيدك النبي ما صلى عليه يديك الدرس الأعظم في الذل والتجرد والتبرؤ أسجد تحت العرش ويفتح الله علي ويلهمني سبحان الله العظيم صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما قالكش وأقول بقى فأمدح ربي وأثني عليه لا ده قال الله أكبر إن ما كانش الكلام ده عقيدة يبقى إيه العقيدة بقى أن تعتقد أنك كلما اقتربت من الله وخضعت له وزللت يزيدك قربا ده معنى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم هو ده معناها سجد وانكسر وما قالش حاجة فيلهمه الله انت محتاج دي انك تنكسر لله وتذل له ما تشوفش نفسك وهو يلهمك تعمل ايه كتير قلت لكم يا شباب ان تعرف ان ربنا بيحبك تعرف ان ربنا راضي عنك لما يشغلك يشغلك يبعت لك صدقة تعملها يشغلك يبعت لك اه يشغلك لو ان امبارح انا شفت ان انت شغال لربنا خافوا صلى على الرسول صلى لما يكو... لما بيشغلك عنده يخليك تتحرك تكلم واحد عشان ربنا يهديه ويشغلك توصل صدقة لواحد مش لاقي ياكل ويشغلك ان يقومك بالليل ولد يفرج جنبيك حد يعيط باب يرزع آه مش عارف ايه آه تليفون يرن تفوق كده تصلي لك ركعتين بيشغلك تحس ان ربنا ايه بيسلكك ولما تحس ان هو بيبعدك تبقى دي المصيبة الكبيرة انه مش عايزك قلت لكم قصة مع الواد علاء ده اهو زمان اول ما رجعت من السعودية وكان عنده خمس سنين خمس سنين آه ودخلت اعتكاف احنا اسفين للعقيدة الطحوية بس معلش صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم آه ودخلنا اعتكاف اوائل اواخر من رمضان وسبحان الله العظيم كان اول اعتكاف يتعمل في في المعتمدية في بلدنا اول مرة يتعمل اعتكاف اعتكاف جماعي وكان العدد ضخم عدد الإخوة اللي كان معتكف معايا في السنة دي وفوجئت بعد يومين ثلاثة أربعة من دخول الاعتكاف إن علاء أفندي سخن جات له سخنية حمى طيب ادوله ادوله كذا ما نزلتش السخنية طب ودوه الدكتور فلان الدكتور علان اللي مش عارف ايه مفيش سخنية 40 مش عايز تنزل لمدة مثلا 3 4 ايام ورا بعضهم فاضطررت للخروج ان انا اخرج من الاعتكاف فكان المعنى ده واقع في قلبي وانا خارج ان يعني يا رب انت بتطردني مش عايزني بتخرجني من الاعتكاف لان الضغوط عليك ايه فين الرحمه بالولد انت قاعد في الجامع وسايب الولد الولد هيموت فخرجت من الاعتكاف زي بقول لك كده والمعنى ده في قلبي يعني يا رب ده طرد يعني مش عايزني يعني إيه، فسبحان الله العظيم كانت هي الخروجة وربنا كتب الشفاء في نفس الليلة ونزلت الحرارة يعني هو كان المطلوب بس انك انت ايه تخرج هو ده إيه، لعله ال- المطلوب احساسك الاحساس ده يذكر في ان بعض بني اسرائيل آه، ظل يدعو الله سنه يطلب شيئا يعبد الله ويطلب شيئا فلم يؤته فبات ليلته مزريا على نفسه يقول لو كان فيك خير لأعطاك الله ما تريدين فجاءه من يقول إن إزراءك على نفسك في هذه الليلة بعبادة تلك السنة أو أفضل من عبادة تلك السنة هي دي القضية يا جماعة اوعى تغتر اوعى تتكبر ده ربنا ممكن يطردك بمنتهى البساطة قولة الحسن أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك ممكن يشغلك اوعى تفكر ان انت بتشتغل بجهدك بعقلك انت اللي بتفتح ابواب شغل مع ربنا لا ده هو اللي بيشغلك واللي بيشغلك ممكن ايه يعطلك يطردك يغلق دونك الابواب فاستشعر دي فاقع ساجدا وتامل فأقعوا الهوي للسجود يخرون للأذقان يبكون يخرون سجدا دايما السجود محتاج ايه تقع تترمي انكسار ذل ويفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على احد قبلي اتعلم ان ده مدخل كمان من المداخل ليه استجابة الدعاء اللي هي ايه مدح الله والثناء عليه فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي يا رب سبحان الله العظيم ما يطلبش حاجة تاني خالص غير الأمة ما يقولش نفسي ولا يقول عيلتي ولا يقول حاجة أبدا يقول إيه سبحان الله العظيم فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب يبقى الباب الأيمن من أبواب الجنة خاص سبحان الله العظيم خاص لمن يدخلون الجنة بإيه بغير حساب يذكر أن في هذا الاعتكاف بعد الشيخ علاء ما ربنا بقى عافاه ودخلت أنا الاعتكاف مرضت أنا بقى جاتني أنا الحمى فما كنتش باخد علاج زمان تماما آه، فلما جابوا الطبيب وشافني وبعدين بيكتب علاج فقلت له ما باخدش علاج او قالوا له الاخوه يعني ما بياخدش علاج ليه ما بياخدش علاج ليه قال له اصله عايز يبقى من السبعين الف لا يركون ولا يرستق قال يا عم خلصوا من زمان خد خد اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب اللهم ارفع عنا وعن المسلمين البلاء ثم لما فتح الله في العلم في الفهم يعني في المذاكره في ما نتعلم بعد وما زلنا جهالا لأن في أبواب تانية لدخول الجنة بإيه بغير حساب في أبواب تانية لو تلاقيها في آه، محاضرة أو خطبة جمعة بعنوان يضحك ربنا آه، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وهذا أوسعها أن تسأل الله ذلك آه، الشاهد أن الباب اليمين بقى للناس اللي من غير حساب اللهم اجعلنا منهم وهذا أمر كثيرا فعلا بيوجعني في قلبي طول عمري بقول كده احنا لو اتحاسبنا هنتفضح فملهاش حل غير ان احنا ناخدها من قصيره كده وندخل من غير حساب بس دي محتاجة شغل انك تدخل جنة ايه من غير حساب تخيل انت كده انك تخرج من القبر مباشرة على الجنة اصل شوف الكلام ده قبل الايه قبل تطاير الصحف والميزان والصراط والقنطرة قبل كل ده ادخل الناس بيقولوا اشفع لنا لربك ان يبدأ الحساب اول ما يبدأ قبل ما يبدأ الحساب دخل الناس من الباب الايمن من الجنة اللي بغير حساب شيء والله يقشعر له البدن أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة ثم هم شركاء مع الناس فيما سواه من الأبواب يعني برضو السبع أبواب التانيين المسلمين أتباع النبي صلى عليه يدخلوا من الأبواب التانية برضو لكن الباب ده خاص لمين بغير حساب بغير حساب ثم قال ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم والذي نفس نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو بين مكة وبصرى يعني هو تفكر انه باب 90 سنتي ولا باب حتى دوار مترين ثلاثة خمسة عشرة لا ده الباب كما بين مكة وبصرى بصرى دي في العراق البصرة المسافة دي سعة الباب نسأل الله أن يدخلنا من الباب الأيمن من الجنة أخرجاه في الصحيحين بمعناه واللفظ للإمام أحمد ومن أنواعها أيضا أنواع الشفاعة يبقى أول شفاعة لسيدنا النبي ما صلى عليه شفاعة الشفاعة الكبرى ومنها شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ومنها النوع الثالث من أنواع الشفاعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته هذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا ومن أحاديث هذا النوع ما رواه البخاري رحمه الله فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونؤجل الحديث إلى اللقاء القادم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
موقع الربانية